انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ببساطة ومن غير تعقيد هتعرف أكتر عن صحتك وجسمك عشان محدش يفرض عليك رأي بالعافية في كل حلقة من حلقات برنامج بالعافية هتعرف معلومات كتير عن صحتك استنوني أنا دكتورة دينا عبد الرحمن في برنامج بالعافية على تسعينات أف أم
بالعافية مع دكتور دينا عبد الرحمن كل يوم ثلاث الساعة عشرة إلا ربع على تسعينات FM
مساء الفل على مستمعي راديو تسعينات FM واهلا بيكم في حلقه جديده في برنامجنا بالعافيه مع دكتور دينا عبد الرحمن تقدروا تسمعوني كل يوم تلات الساعه عشرة الا ربع مساء النهارده موضوع حلقتنا عن اضرار العادي يعني حاجات بنعملها بشكل روتيني او كمان بشكل يومي وهي مضره لينا في حاجات احنا عارفين ان هي مضره وبنتحايل على نفسنا نيجي نقول بقى احنا اصل مقللين من الحاجه دي آه، اصل احنا بنعت... بنعتدل اصل هي المره دي بس وفي حاجات احنا فعلا مش عارفين ان هي اصلا م- مضره لينا مش عارفين ان هي مؤذيه ومش مدركين مدى ضررها وفي حاجه هقول لكم عليها في اخر الحلقه احنا بجد انا شخصيا اتفاجئت لما عرفت ان هي مضره وكنت بستخدمها بشكل يومي بس دي هسيبها لكم في الاخر هنتكلم الاول عن الاضرار اللي احنا عارفين ان هي ضرر ولكن هنوضح بقى في حلقتنا النهارده هي بتأذينا ازاي عشان كل مره نشوفها او كل مره نعملها نبقى مقدرين الضرر نبقى مفيش مساحه ان احنا نتحايل على نفسنا تمام هنبتدي بجمله ونقول ان مفيش اعتدال في السن هي جملة أنا عارفة قوية وصعبة بس مش منطقي إن أنا أعتدل في حاجة هي سم يعني مش همشي بزيادة سم كل يوم واخد نقطتين واقول لا والله اصل انا بعتدل السم هو سم هيأذي دلوقتي هيأذي على المدى البعيد هو سم والسم اللي انا قصدي اقول عليه النهارده هو السكر السكر الابيض السكر اللي هو موجود في الحاجات المصنعه وده لا يقارن تماما بالسكر الطبيعي اللي في العسل ولا الفاكهه ولا في التمر ولا الى اخره هتكلم على السكر المصنع ملوش اي اصل في الطبيعه الابيض بقى اللي بنحطه على الشاي اللي موجود في المشروبات الغازيه ويمكن السكر الموجود في المشروبات الغازيه ده اكتر سكر اتعمل عليه ابحاث وقد ايه هو مضر احنا هنمشي مع رحله السكر في الجسم هنشوف كده واحده واحده بيعمل فينا ايه انا دلوقتي اخدت سكر ايا كان فلنفترض ان انا اخدت اي من المشروبات الغازيه اول حاجه السكر دي هيعدي عليها هو بقي هيعدي على اسناني فهو هيترسب على اسناني ويزود من معدلات التسوس الطبيعيه بلعنا السكر نزل في المعده والامعاء هو هيرازي في المعده والامعاء تحديدا هيرازي البكتيريا النافعه اللي عندنا في امعائنا وموضوع البكتيريا النافعه ده هو من كتر ما هو مهم احنا في برنامجنا هنعمل حلقه مخصوص عنه ايه اللي بيحصل لما السكر بيبتدي يضايق البكتيريا النافعه اللي موجوده عندنا عندنا اولا مشاكل في الهضم تحديدا بقى القولون العصبي الالتهابات آه الى اخره ثانيا فكره ان انا اصلا اضايق شغل البكتيريا النافعه ده ليه اضرار في جسمنا كله واضرار ما بنتخيلهاش زي مثلا البكتيريا النافعه بتساعدنا في امتصاص بعض المواد الغذائيه من, من من الاكل اللي بناكله واكتر حاجه لفتت نظري وكانت مبهره بالنسبه لي لما عرفت ان البكتيريا النافعه اللي في الامعاء بتمتص حمض اميني اسمه تريبتوفان بغض النظر عن اسمه التريبتوفان ده بيدخل في تصنيع واحد من هرمونات السعاده اللي هو السيروتونين اللي هو لو نقص بيجيلنا اكتئاب ففكره ان انا باخد حاجه تضر البكتيريا النافعه ممكن تاثر على المخ وان هي تجيب لي اكتئاب فالموضوع حقيقي مش صغير نهائي ممكن انا ابقى واحده مثلا باخد آه، معلقتين سكر في الشاي كل يوم وعندي مشاكل في الهضم ومش مدركه ان ده كله بيحصل بسبب السكر طيب خلينا مكملين الرحله مع السكر امتصينا السكر ودخل على الدم وراح القلب بقى يتضخ لباقي اعضاء الجسم هو مبدئيا هيرازي في القلب شخصيا اللي هو اصلا هيضخه لباقي اعضائنا ليه لان هو بيساعد في تصنيع الدهون الثلاثية فكرة الدهون الثلاثية إن هي بتترسب في الأوعية الدموية وكمان بيعللنا الضغط فبالتالي بيخلينا عرضة أكبر لكل ما هو أمراض القلب ماشي عدى على القلب واتضخ الباقي أعضاء الجسم راح المخ في حاجة كده آه، ناس كتير بتحس بيها وما بتكونش عارفة سببها ناس تحس إن هي مش قادرة تركز في كلام مش قادرة تركز في حاجة بتعملها بيسموها ضباب عقلي الضباب ده بسبب واحدة من ضمن أسبابه هو السكر كمان لقوا ربطوا ما بين السكر المصنع وضعف الذاكرة خلصنا من المخ راح على البنكرياس أنا أول ما البنكرياس بيشوف إن في سكر في دمي بيطلع إنسولين ففكرة فكرة إن أنا طول اليوم باخد في سكر اللي بيحصل اجهاد للبنكرياس ان هو عمال بيطلع انسولين بيحاول يتحايل على الخلايا ان هي تاخد السكر ده كله فده اجهاد كبير للبنكرياس ومشاكل البنكرياس وحشه ف يعني نتفادى اي حاجه بتضايقه حقيقي يعني كمان بيحصل مقاومه الانسولين مقاومه الانسولين دي كتير مننا سمع عنها خلاص بقى السكر ده ضايقنا وجسمنا عايز يتخلص منه هيروح على الكبد هو برضو مؤذي جدا للكبد لان نفس الدهون الثلاثيه اللي بتضايق القلب برضو بتترسب على الكبد ويبقى برضو في مشكله وبيحصل اجهاد للكبد وحاجه بقى هتهم كل السيدات اللي بيسمعوني النهارده السكر بيأثر على الجلد السكر بيطلع حبوب والسكر بيمسك في الكولاجين اللي في الجلد فبيخلينا يبتدي يطلع عندنا تجاعيد وعلامات التعجيز والكلام ده كله اعتقد ده لوحده سبب كافي ان اي واحده بتسمعني النهارده تلغي السكر من حياتها فببساطة شديدة جدا كل حاجة السكر بيعدي عليها في جسمنا بيأذيها فكل مرة كده ناخد معلقة سكر ولا نفتح بقى نشرب المشروبات الغازية أيا كان السبب أيا كان الحاجة اللي هنقولها لنفسنا نفتكر الرحلة البشعة دي ونبطل السكر مفيش اعتدال في السكر لو الاعتدال جزء من استراتيجية التبطيل ماشي هنعديها ولكن احنا لازم نبطل كل ما هو سكر مصنع وده كان أول عادي النهاردة مضر معانا استنوني بعد الفاصل هبهركم أكتر وأكتر وما تنسوش تتواصلوا معانا باستفساراتكم وأسئلتكم وآرائكم على 01000 427 894 استنونا
حضرا دماغي صاحبي حضرا والسكة سالكة خضرا بكبس ورجلي حطاه يا اسطى ما بقفش في المحطة راسي عالية فوق وواسطة أنا مش شايفكم أصلا ما أنا مش شايف غير اللي في راسي الدنيا تشد وفيا تراس أنا كل ما شوت يقولولي باصي لا لا انا رجلي الدب زي ما تحب تقول ناس عايشين وفي بد رب ما بفهمش ابطال طب مين يسد عشان احنا كده كده كده كده مش شايفينهم لو مهما يقولوا ما احنا سامعينهم احنا كده وهنفضل كده مزعلينهم مش شايفينهم والهوا هوا مطيرينهم احنا كده وهنفضل كده نغلي منهم يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا معدين في حياتنا معدين وماشيين اللي باعونا وودونا شمال ويمين مش فارقين اللي يروح يروح بابنا مفتوح ويا روح ما بعدك روح اللي يروح يروح بابنا مفتوح ومع السلامة يا جروح
ورجعنا لكم تاني مع أضرار العادي وتاني حاجة معانا النهاردة هو حاجة إحنا عارفين إن هي مضرة أو على الأقل أغلبنا عارف إنه مضر والدكتور بيقول لنا إن هو مضر بس مع ذلك بنتحايل مع ذلك بنقول يلا بس هي المرة دي أصل أنا تعبت أصل أنا كلها بقى حاجات إيه حجج ويعني مش مقنعة وهنعرف دلوقتي هي ليه مش مقنعة تاني حاجة معانا النهاردة هي مضادات الحيوية المضادات الحيوية في شقين كده من الضرر في ضرر على جسمنا وفي ضرر على البشرية وأنا والله ما بأفور لما بقول ضرر على البشرية وهنعرف ليه دلوقتي الضرر اللي على جسمنا هو إن المضادات الحيوية ما بتفرقش ما بين البكتيريا اللي فعلا بتأذينا والبكتيريا النافعة الموجودة في جسمنا فبالتالي هي بتقتل في كله طيب ايه فكرة بقى ان دلوقتي مضاد الحيوي يقتل البكتيريا النافعة زي ما اتكلمنا قبل الفاصل البكتيريا النافعة ليها فوائد كتير قوي وفوائد كتير لحد النهاردة يمكن احنا ما نعرفهاش كلها من كتر ما هما لا زالوا بيكتشفوا فيها منها أضرار ممكن تسبب الاكتئاب والمفارقة بقى إن المضادات الحيوية اللي إحنا بناخدها عشان تقتل البكتيريا اللي بتأذينا والنافعة البكتيريا النافعة دي أصلا نفسها هي بت- بتساهم في إن هي تقتل البكتيريا اللي بتأذينا فهي أصلا خط دفاعي هي بتساعد المناعة وإحنا بنقتلها تاني حاجة إحنا بنضعف جهاز المناعة لما أجي آخد أنتيبيوتكس أو مضادات حيوية عمال على بطال بمعنى إحنا بندلع جهاز المناعة انا دلوقتي دخلي فيروس دخلي بكتيريا ال process الطبيعيه المنطقيه ان بيبتدي جهاز المناعه يشوف ايه اللي دخل لنا ده ويتعرف عليه ويبتدي ان هو يطلع له antibodies او مضادات مخصوصه ليه لو الفيروس او البكتيريا اول مره يدخلوا جسمي العمليه دي بتاخد وقت غالبا بتاخد كذا يوم فعشان كده دي بتبقى فتره العيا انما لو البكتيريا او الفيروس ده انا اتعرضت له قبل كده فمن قبل ما نحس بالاعراض المناعه بتبقى اصلا قتلاه الفكرة بقى إن أنا دلوقتي أول ما كح كحتين ولا سخنت شوية ولا صدعت فقوم جاية واخدة مضاد حيوي أنا عطلت جهاز المناعة إن هو يشوف شغله فبالتالي هو ما تعرفش على البكتيريا فالبكتيريا دي لو جت دخلت لي مرة تانية هي غالبا برضو هتعديني تاني ان انا ما سبتش جهاز المناعه يشوف شغله بالتالي انا ضعفته ما بقاش عنده الذاكره بتاعه الفيروسات والبكتيريا اللي هو بيحميني بيها فلازم نقلل شويه مضادات حيويه اولا ما تتاخدش من غير دكتور والفكره انه لو عينها عيا بسيط زي دور برد او غيره انا مقدره ان الاعراض بتبقى صعبه وفي ناس كتير بتتعب منها بس ممكن ناخد ادويه للاعراض ما ناخدش مضاد حيوي على طول يعني عندي سخونيه اخد لها دواء صداع اخد له دواء كحه وهكذا بلاش نلجا على طول للمضاد الحيوي فده ازاي المضاد الحيوي ممكن يأذي جسمنا ايه بقى الافوار اللي انا قلتها في الاول بقى والبشريه وبتاع والكلام الجميل ده كله اللي بيحصل ان احنا دلوقتي هنفترض احنا قاعدين في اوضه دخل علينا واحد بمطوه وخد حد فينا اللي هيحصل ان احنا دلوقتي هنبقى كلنا على استعداد وكلنا هنروح نبقى جاهزين باسلحه بقى باي حاجه فاحنا دلوقتي بقينا جاهزين لان الشخص ده يدخل علينا تاني كذلك البكتيريا انا دلوقتي عندي فلنفترض عدد 100 بكتيريا داخل جسمي فانا خدت مضاد حيوي قتل 50 منهم فانا ابتديت احس ان انا خلاص بقيت احسن الاعراض قلت ما انا قتلت نص البكتيريا الموجوده بس الفكره انه لو انا بطلت المضاد الحيوي دلوقتي ال 50 بكتيريا التانية هتستعد هتعمل مقاومه للمضاد الحيوي ده فبالتالي ماشي انا خفيت ولكن البكتيريا اللي عملت مقاومه دي وهتروح تعدي شخص تاني نفس المضاد الحيوي اللي انت اخدته مش هيبقى فعال بنفس الدرجه مع الشخص التاني اللي اتعدى بنفس البكتيريا وهكذا بقى بكتيريا تاخد مقاومه وتروح لشخص تاني تاخد مقاومه من مضاد حيوي تاني وهكذا لحد ما بنوصل لما يسمى بيه ال superbug وال superbug دي حاجه يعني عندها مقاومه لكل المضادات الحيويه اللي اكتشفوها واللي عرفوها اصلا فبالتالي ممكن حد يجيله مرض بسيط جدا ويموت بيه كانت واحده من اول الحالات ان طفل جاله التهاب رئوي في امريكا مات بيه إن الت- ال- البكتيريا اللي جات له دي كانت superbug كانت حاجه متربيه على الغالي حاجه بقى واخده كل المضادات الحيويه وحاجه واخده مقاومه يعني ما نحلمش بيها فبالتالي دي مشكله هي فعلا مؤذيه للبشريه لان للاسف بقى خلاص في superbugs وادينا شفنا لما يبقى في بكتيريا ولا فيروس بيعمل فينا ايه ده كفيل ان هو يقعدنا في البيت ويوقف حياتنا يعني فكل مره ما نكملش المضاد الحيوي للاخر زي ما الدكتور والصيدلي بيقعدوا ياكدوا كل مره نتخيل كده ان اللي بيحصل جوه جسمنا ان احنا بنربي البكتيريا على الغالي بنسلحها ويجي يمكن يجي يوم البكتيريا دي تعدي ولادنا ولا تعدي حبايبنا فكل ما هو مطلوب ان حتى بعد ما نتحسن نكمل كورس المضاد الحيوي للاخر ونخلي المضاد الحيوي هو اخر حاجه هنعملها بلاش نلجأ له من غير دكتور وبلاش نحاول على قد ما نقدر ما نلاقيلوش غير في الطوارئ يعني في دكاتره بره ابتدت اصلا ما توصفش المضاد الحيوي غير في الحالات الطوارئ القصوى ده قد ايه هي الموضوع الموضوع بقى مشكله كبيره جدا وده كان موضوع مضادات الحيويه يا رب ايه كل واحد عنده شريط لسه باقي من الدواء القديم في الدرج نرميه والله احسن ولو لا قدر الله عينا نجيب على قد الكورس اللي الدكتور كتبه بالظبط على قد الجرعه اللي الدكتور كتبها بالظبط وده كان تاني ضرر معانا النهارده انا لسه عند وعدي ان لسه في حاجه هتفاجئكم وحاجه ناس كتيره قوي منها بتعملها ولكن هكلمكم عنها بعد الفاصل ما تنسوش تتواصلوا معانا على 01000 427 894 فاصل ونرجع لكم تاني
في حاجة غريبة إنك مش معايا دي مصيبة علاقة قديمة قلبي شايفك انتي لسه جديدة شفتك ماشية على المارينا نفس الثقة والحلاوة لسه ديفا سنين عدت من الحيرة راحت فين أيام الجيرة روحها خفيفة بس ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ضحكتها تدي على ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا كنت ديفا زمان ولسه ديفا حالا لسه كعبك صوته عالي يعمل تن تن تن سمرة ومن غير tan وشعرك كان متلم كنت تناديني باسم التاني الوقت في ودني رن مش ناسيكي لا لا لسه فاكر عينيكي تعرف تقولي لا لا في بصة كده ليكي مش ناسيكي لا لا لسه فاكر عينيكي تعرف تقولي لا لا في بصة كده ليكي روحها خفيفة بس ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ضحكتها تدي على ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا الحب كمالينا أصلي لسه فاكر كل حكاوينا عينيكي كجارية بس الناظرة منها بريئة الفرق بيني وبينها مشي لمدة دقيقة شلت النضارة على المينا لسه بريئة وجريئة انتي مالك ديفا كده ليه ديفا قوي كده ليه أمورة تحب تسمع ملومة عيون عليها مطيورة في الشتاء قاعدة في الجونة مسحة ضعفها بالجومة تقيلة تقلب بندورة خفيفة شوكولا لوزة كان زمان نسوى لولا عندك وجعلك جنونة في حاجة غريبة إنك مش معايا دي مصيبة علاقة قديمة قلبي شايفك انتي لسه جديدة شفتك ماشية على المارينا نفس الثقة والحلاوة لسه ديفا سنين عدت من الحيرة راحت فين أيام الجيرة روحها خفيفة بس ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ضحكتها تدي على ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا روحها خفيفة بس ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ضحكتها تدي على ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا ديفا روحها خفيفة بس ديفا ديفا ديفا ديفا
ورجعنا لكم تاني مع أضرار العادي الحاجات اللي احنا بنعملها ومفكرين ان هي عادي او بنتحايل على نفسنا ونقول ان هي عادي الحاجة بقى اللي فاجأتني لما انا عرفتها كانت غسول الفم غسول الفم مؤذي وقد يكون ملوش لازمة خالص تماما يعني عشان ناخد بالنا بس من صحة الفم يكفي ان احنا نغسل سنانا مرتين في اليوم ونستخدم الفلوس او خيط السنان تعالوا بقى نشوف غسول الفم اللي مروج ليه انه الله ده حاجه جميله ومنعشه جدا مبدئيا بقنا برضو زيه زي باقي الجهاز الهضمي فيه بكتيريا نافعه فدلوقتي يجي غسول فم يقول لك احنا هنقضي على 99 وتسعة من عشرة من البكتيريا بس حقيقي ان احنا مش محتاجين ده خالص بل انه مؤذي لينا ليه دلوقتي انا في اللحظه اللي انا اخدت فيها غسول الفم ده لو انا دلوقتي جيت بصيت على البكتيريا تحت الميكروسكوب هلاقيها فعلا اول ما حطيت عليها نقطتين من غسول الفم ماتت بس اللي بيحصل انه الغسول ده بينشف بقنا قوي فالمفارقه ان هو قتل البكتيريا دلوقتي بس هو خلق بيئه خصبه ان البكتيريا تكبر وتبقى احسن واقوى على المدى البعيد فكره ان انا دلوقتي نشفت ال saliva او اللعاب دي مشكله كبيره مشكله ممكن تعمل آه، ريحه نفس مش كويسه ومشكله هتزود من البكتيريا ومن التسوس فهو السبب اللي هو اصلا معمول عشانه هو فعليا بيتسبب فيه وده السبب المباشر في بقى او ده الضرر المباشر في بقى ضرر غير مباشر هو ان احنا قتلنا البكتيريا النافعه ايه بقى فايده البكتيريا النافعه اللي في بقنا يعني هل هي بقى زي بكتيريا الامعاء هي زي بكتيريا الامعاء بس فيها حاجه زياده لو ان البكتيريا الموجوده في بقنا دي بتساهم في انتاج ما يسمى بال nitric oxide سيبنا من اسمه مش مهم الاهم هو بيعمل ايه ال nitric oxide ده بيوسع الشرايين فهو بيقلل الضغط يعني انا ممكن ابقى بغسل فمي بغسول الفم وضغطي يعلى على المدى البعيد اه وممكن حد يبقى عنده الضغط وواخد باله من كل حاجه وملتزم بادويته وتيجي عاده زي دي وتبقى بتعلي ضغطه فبلاش غسول الفم نهائي هو فعليا ملوش لازمه ولو انا لو انا عندي مشكله زي مثلا ريحه نفس مش كويسه عندي مشكله في اللثه نروح لدكتور السنان ونلتزم بايا كان اللي هيكتبه لفتره مؤقته حتى لو كتب غسول فم غسول فم بيبقى لفتره مؤقته لاصلاح مشكله ما الدكتور شافها مش احنا شخصنا نفسنا نفسنا بيها لان لو هو بقى عاده عندنا هيبقى مضر سواء هيضرنا في ان ضغطنا يعلى او ان مع الوقت آه ريحه النفس الكريهه هتزيد آه التسوس هيزيد مشاكل اللثه هتزيد بلاش منه خالص وبما ان احنا برضو بنتكلم في صحه الفم والسنان مهم ان احنا نقول برضو نتكلم عن معجون السنان ده جميل ما فيهوش حاجه زي الفل عادي نغسل بيه مرتين في اليوم بس الفكره في كميه معجون السنان اللي احنا بنستخدمها احنا عينينا واخده على اللي في الاعلان ان احنا نفرش المعجون كده على الفرشه ونعمل بقى ايه الكيرف المتين ده ولكن حقيقي الكميه اللي بينصح بيها هي قد حبه البزله عدد واحد بزله او ربع معلقه صغيره هي دي الكميه الكافيه ان هي تنظف سناننا ولازم نمضمضه كويس قوي لان معجون السنان فيه فلورايد ده اه مفيد لسناننا واه فعلا آه بيحسن من معدلات التسوس وكل ده ولكن الفكره لو تراكم سواء تراكم على اسناني لو تراكم على اسناني هيبتدي يعمل بقعه ولو تراكم لدرجه ان هو يبتدي يمتص في الدم ده برضو ممكن يعمل مشاكل على المدى البعيد فهو جميل تاني انا عشان بس ايه ما حدش يجي يقول لي هو حتى ده كمان يعني مش هنستخدمه لا معجون السنان جميل والله مرة الصبح ومرة بالليل وبتاعت بالليل أهم من الصبح عشان بتاعت بالليل دي إحنا بنبقى أكلين شاربين فده أكتر وقت بيبقى فيه البكتيريا الغسول أو إن إحنا نغسل سناننا مرة الصبح ده بس عشان بيبقى ريحة النفس ولكن الأهم هي بتاعت بالليل دي اللي ما ينفعش نفوتها بس كده بلاش غسول فم يا جماعة ملوش لازمة أصلا والله إلا لو الدكتور كتبه والفترة بس اللي الدكتور كتبها ودي كانت المفاجأة حاجة بجد ممكن نبقى نستخدمها مرة اتنين وفي ناس بتستخدمها أكتر في اليوم بتحب إحساس الانتعاش ده ومش مقدرة قد إيه إحساس الانتعاش ده بيأذيها وكانت دي حلقتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم وأتمنى ما كنتش كرهتكم في الحاجات العادي ولكن فعلا للأسف في حاجات إحنا متعودين عليها بتأذينا آه وبس كده كان معاكم دكتورة دينا عبد الرحمن وإلى لقاء آخر وبالعافية
عليا انا حبيبي مش عليا انا ده لو تحلف لي مية سنة مش حاجة بسكة في كلمتين عليا انا امورك مش مبينة غير ان عقلك مش هنا وعامل عاملة من يومين راسم كلامك ومبين الاهتمام وأما
مالك انت مالك ما تقولي ايه سر انشغالك محلو زيادة وشايف حالك وان جيت سألتك ايه في بالك بتقول خارج عندي اكتئاب كداب طبعا كداب بس يا كداب عمال تتكلم وتلوك وده اللي مخليني اشك غريب وحالك عجيب ما بقاش فيك اي عيب فايق ورايق وشيك وده اللي مشككني فيك فيك حاجه باين عليك ليه كل دي بتحلو عليا انا حبيبي مش عليا انا تعيش لي في دور المسكنه عينك فيهم كدب السنين عليا انا طول ما انت معيش لي في هنا انا هفضل مش مطمنه ولا عقلي وقلبي مرتاحين راسم كلامك ومبين الاهتمام واما اطلب حاجه تتجاب اوام اوام مهتم بيا ومعيشني في غرام في حاجه فيا انا مش مرتاحه للكلام كداب كداب طبعا كداب كداب بس يا كداب